بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبائي وإخواني وأحبابي اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بداية لموضوع فتح بيت المقدس على يد يوشع ابن نون عليه السلام واتكلمنا امبارح وقفنا عند دخول سيدنا موسى عليه السلام إلى أرض فلسطين ويأتيه الأمر من المولى عز وجل أن يأمر بني إسرائيل ليذهبوا لفتح بيت المقدس أسأل الله عز وجل أن يطهره من دنس اليهود وأن يفرج كرب إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين المولى عز وجل بيوضح كيف تم الفتح من خلال تلك الآيات العظيمة قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم شوف خد بالك من حاجة قبل ما يأمرهم بالتكليف بيذكرهم بالنعمة ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى تخيل حضرتك لما تيجي تتعامل مع واحد بتقول له شوف أنا ياما أكرمتك وياما عملت معاك وياما وياما ممكن بقى أطلب منك حاجة عارف الإنسان يستحي لما تذكره ب ب ب بنعمك عليه واللي أنت عملته معاه ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن بيقول له ذكرهم بالنعم الأول قبل ما تأمرهم بالتكليف وإذ قال موسى لقومه يا قوم خد بالك بقى اذكروا نعمة الله عليكم إيه النعمة اللي كانت هم بقى لازم يذكرهم بها إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إيه إذ جعل فيكم أنبياء أنه كلما قتل نبي من أنبياء بني إسرائيل أو مات كان في نفس اليوم أو تاني يوم كان لابد من بعثة نبي آخر في هؤلاء الناس أنهم أصلا هم كانوا يعني كانوا ضايعين جدا حتى في وجود الأنبياء فتخيل بقى ان هم يعيشوا من غير انبياء دي مصيبه كبيره طبعا هم لا يتحملوها ابدا والامم هناك لا تتحمل معاملتهم من غير اي حد من الانبياء يعلمهم الخلق والسلوك الطيب إذ جعل فيكم أنبياء أي أنه كلما مات نبي أو قتل نبي وفي الغالب كانوا بيقتلوا خد بالك بعث فيكم نبيا آخر إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا الله هم كل بني إسرائيل كانوا ملوك آه كانوا ملوك كانوا ملوك إزاي؟ الرجل في بني إسرائيل كان إذا امتلك زوجة ودارا يعني بيت يعني ودابة كان يسمى ملكا يعني الإنسان لو عنده دابة عنده كده مثلا حصان أو أو, أو ناقة أو أي حاجة أو حمار أي حاجة عزكم الله وعنده بيت تعيش فيه ومعاه زوجة يبقى بيسمى في هذا الزمان ملك فكان كل واحد فيهم كما قال ابن عباس كل واحد في بني إسرائيل كان أقل واحد في بني إسرائيل كان يمتلك زوجة ودار ودابة وخادم في بعض الروايات الأخرى يعني أربع حاجات زوجة وخادم ودار ودابة فكان الحد ديت كان اي واحد فيهم كان بيمتلك الاربع حد يعني بالبلدي كده كانوا عايشين عيشه في زماننا ده تعتبر مرفهه واحد عايش في فيلا وعنده خادمه وعنده زوجه وعنده عربيه انسان مرفه هم كل بني اسرائيل بقى كانوا مرفهين اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا خد بالك بقى واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين اي من عالم زمانهم خلص كده التفكير بالنعم بعد نعمة التوحيد ونعمة معرفة المولى عز وجل بعد كده المولى عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام إن هو بقى يذكره يطلب منهم التكليف ايه التكليف عايزين نفتح بيت المقدس لانه زي ما قلت لحضراتكم لما سيدنا يعقوب كان عايش في ارض فلسطين هو وبنيه وأحفاده وبعدين تركوا أرض فلسطين وراحوا لسيدنا يوسف في مصر لما كان عزيز مصر فضلوا هناك وسيدنا يعقوب يعني وافته المنية فطلب من سيدنا يوسف أنه إذا مات أن يدفنه في أرض فلسطين وراح دفنه في أرض فلسطين ومكث شيئا يسيرا أيام كده قام راجع تاني مرة تانية إلى أرض مصر وبعدين سيدنا يوسف مات في أرض مصر ووصى أخوه بنيامين أن هو لو مات وأراد أن يخرج بنيامين هو وبني إسرائيل من مصر أن يأخذوا جسده ليدفنوه في فين في آه، يعني في الأرض المقدسة بالقرب من بيت المقدس وبالفعل أخرجوا جسده والذي أخرج جسده كان سيدنا موسى عليه السلام هو ومن معهم بني إسرائيل وراحوا راجعين فلسطين دفنوا سيدنا يوسف وبعد كده جاء الأمر بفتح بيت المقدس فسيدنا موسى بقى بيذكرهم بقى بالتكليف يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة طبعا في الفترة التي خرج فيها سيدنا يعقوب وبني إسرائيل آه، طبعا اللي حصل في الوقت ده إن في قوم من العماليق ناس عمالقة ضخام جدا عمارات ماشية خد بالك وقلنا في س- في سبب النزول امبارح تكلمنا ان سيدنا ابن عباس بيذكر ان سيدنا موسى طلب من 12 فقط من النقباء اللي كانوا معاه قال لهم روحوا بس شوفوا اخبار الناس ديت اعرفوا لنا اخبارهم عشان نعرف بس هنقاتل مين شافهم واحد من الجبارين فوضعهم ال 12 في ثوبه حطهم بقى في كمه حطهم في جيبه حطهم في عبه ما تعرفش حطهم فين بقى واخد بالك آه، زرر بيهم القميص يعني ما تعرفش ال- طبعا حاجه بقى يعني ايه حاجه ضخمه وخدهم ووداهم لقومه فلما شافوهم انتم مين قالوا احنا 12 نقيب من نقباء موسى عليه السلام بعتنا عشان نعرف اخباركم قالوا طب خلاص بصوا عشان نعرف اخبارنا ويعرف الجيش اللي هو بيستعد له ادوا له عنبايه بس احنا هنديكم مش مش هنقود عنب ولا شجره عنب لا هنديكم عنبايه فقط خدوا العنبايه ديت وصلوها لموسى عليه السلام وقولوا له الناس دولت لما بيجي ياكلوا دي عنبايه من اللي بياكلوها العنبايه قد ايه العنبايه طولها 2 متر في حجم البني ادم فال 12 شالوا العنبايه وراحوا لسيدنا موسى قالوا له هاتي العنبايه من العنبات اللي هم مثلا ايه يعني بيعملوا بيها حشو اسنان واخد بالك فطبعا قوم بني اسرائيل اول ما شافوا المنظر قالوا لا, لا يمكن قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين هو ده بقى ايه ال- المغزى او ده التفسير الكلام اللي احنا بنقوله قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن خد بالك لن تفيد الاستحاله وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون يعني حتة حلوة قوي إحنا مش هنخش بيت المقدس إلا لما العمالقة دول يخرجوا لو خرجوا والله العظيم مالك علينا حلفان داخلين إن شاء الله داخلين يبقى أنتوا عملتوا إيه لما هم يخرجوا ما المطلوب منكم إن أنتوا اللي تخرجوهم فقالوا له قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ربنا كرم سيدنا موسى باتنين ما شاء الله قلبهم مليان باليقين والتوكل والثقة في الله مين هم هنعرفهم حالا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب ادخلوا على العمالقة دول الباب فإذا دخلتموه يقينا فإنكم غالبون الله فإذا دخلتموه فإنكم غالبون طب السلاح فين قالوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ده, ده, ده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ده, ده الغلام بتاع أصحاب الأخدود معدي أسد كده قفل السكة على الناس كلها والغلام بس مسك حتة حصواية قد كده حصواية كده لو رميتها في قطة قطة تقول لك كمان خد بالك فتخيل دي تعمل إيه في أسد ده ده الزغزاغ ده تخليه يفطس على روحه من الضحك خد بالك ورغم ذلك مسك الحصواية الصغيرة دي وقال بسم الله اللهم اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة رمى الحصواء الصغيرة دي فوقعت في الأسد فمات الأسد إكراما لهذا يعني كرامة لهذا الغلام فإذا كنت أنا بقى بتوكل على الملك سبحانه وتعالى بقى الملك سبحانه وتعالى مش هيهلك هؤلاء العماليق هؤلاء ال- الناس الجبابرة اللي موجودين في مدينة بيت المقدس قالوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين خد بالك بقى قاموا بقى خلاص بقى يعني عشان سيدنا موسى يقطع الامل منهم تماما قال يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها طب خليكم بقى يعني ايه اتكلموا مع سيدنا موسى ده ده ده كريم الله سبحانه وتعالى ده رسول من اولي العزم الخمسه كلموا معاه بشيء من التادب لا لا لا لا قال له فاذهب انت وربك فقاتلا روح انت وربك بقى قاتلوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه احنا انتوا احرار شوف الاسلوب ده في واحد في الدنيا عنده ذر الدين يقول لنبي من الانبياء بالرسول من اولي العزم الخمسه يقول له روح انت وربك قاتلوا اهو بنو اسرائيل عملوا كده. ده مين بقى ده دول الخلاصه يعني انا عايز اقول لحضرتك ان دول الخلاصه دول بقى يعني الخلاصه اللي هو اصطفاهم كده وخدهم من بني اسرائيل دول الناس اللي ايمانياتهم بقى يعني وصلت الى الثريا قالوا اذهب أن- قالوا إيه؟, ايه قالوا لموسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون اقسم بالله جل وعلا ما وجد على وجه الارض اصحاب لنبي من الانبياء مثل اصحاب النبي المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف اصحاب موسى ربنا بيقول عنهم بيقول واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني ال- السبعين ألف الجمال اللزاز اللي سيدنا موسى اختارهم من, ال- من الآلاف الكبيرة دي كلها دولت فيهم سفاهة ده دول دول اللي هم يعني ايه اللي هم الخلاصه بتوع بني اسرائيل قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا شوف اصحاب سيدنا عيسى عليه السلام لما قالوا لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنه أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين شيء عجيب جدا شوف بقى في المقابل بقى أصحاب النبي عليه السلام في غزوة بدر لما النبي كان رايح للحصول على العير على القافلة وتحول الأمر إلى قتال وطبعا كان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين كانوا كلهم على بعض 314 تلت مهاجرين وتلتين أنصار يعني الجهاد كله يكون على أكتاف الأنصار وفوق ده كله عدد المهاجرين مع الأنصار تلت عدد الجيش الكافر فالنبي يعمل إيه فقال أشيروا علي أيها الناس عايز يقول يعني إيه أنا أنا عايز أطلب من الأنصار إن هم يقفوا معانا لأن بيعة العقبة الثانية إن النبي أخذ عليهم العهد إن هم يقاتلوا معاه في المدينة هم الآن بره المدينة ولو إنه والله العظيم لو النبي أمرهم هيدخلوا سمعا وطاعة لأمر رسول الله لكن النبي حب إن هم يحتسبوا وياخدوا الأجر فقال أشيروا علي أيها الناس فتقدم أبو بكر فتكلم وأحسن وتقدم عمر فتكلم وأحسن وتقدم المقداد رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله شوف بقى علاقة دي بالكلام اللي قالوه بنو إسرائيل فقال المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون يا سلام فرق السماء من الأرض ما بين أصحاب موسى عليه السلام وما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء عجيب جدا شيء عجيب حاجة وبعدين بقى لما كملكوا بقى اللي قالوا سعد بن معاذ حاجة فوق الخيال فالنبي راح مكرر الموضوع كرر الكلمة دي ليه أشيروا علي أيها الناس لأن المشكلة إن إن الثلاثة اللي اتكلموا دول مهاجرين أبو بكر وعمر المقداد النبي عايز رأي الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ قال كلمات والله العظيم كان الواحد يتمنى يكون هو صاحب الكلمات دي يموت بعدها قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله الله أكبر تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية قال له لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فض عن حيث شئت روح أي مكان أنت عايزه وصل حبل من شئت اعمل المعاهدات اللي أنت عايزها واقطع حبل من شئت واقطع المعاهدات اللي أنت عايز تقطعها خد بالك وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالذي نفسي بيدي لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان البركة من غمدان أو بركة الغماد ديت كان بينها كانت في جنوب في جنوب المملكة في جنوب عند اليمن ما بين المدينة المنورة وما بين البرك من غمدان دي 13 قبيلة كلهم يطلبون رأس النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يقتلوا النبي عليه السلام قال لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي واستنار وجهه قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنين أو إحدى الطائفتين والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا هنا يقتل أبو جهل يقتل هنا أبو جهل هنا يقتل فلان هنا يقتل فلان في كل مكان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شو الفرق العجيب ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أصحاب موسى وبين أصحاب أي نبي آخر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فالمهم قالوا له يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون في اللحظة دي خلاص سيدنا موسى يأس من هؤلاء القوم أنهم ما يدخلوا ويحرروا بيت المقدس قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين خد بالك فقال جل وعلا فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة يعني أرض بيت المقدس دي محرمة عليهم أنهم يخشوها فإنها محرمة عليهم قد إيه؟ أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله أكبر يبقوا واقفين في المكان دوت وعايزين يخشوا إلى بيت المقدس يفضلوا يلفوا ويدوروا ويخشوا من هنا ويطلعوا من هنا ويرجعوا يلاقوا نفسهم في نفس المكان اللي كانوا واقفين فيه مش عارفين يروحوا فين 40 سنة حبيب قلبي تخيل حضرتك تخيل لو واحد عايش في اكتوبر هنا مثلا ولا في زايد خد بالك وعايز يطلع مثلا ينزل مهندسين ينزل بداية تحرير يلف الدنيا خد بالك تخيل عمال بيلف 40 سنة حوالين نفسه يخش من شارع ويطلع من شارع ويخش آه، س- آه، آه، زقاق يطلع من حارة في الآخر يلاقي نفسه في نفس المكان ايه اللي حصل لهم في فترة التيه ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير صلى على حبيبك وادعي لإخواننا في سوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وتعالى نشوف إيه اللي حصل لبني إسرائيل في فترة التيه التيه دي كانت قد إيه كانت 40 سنة فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين رغم ان هي فترة عقاب لكن شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله ربنا الودود سبحانه وتعالى اللي بيتودد لعباده وهو الغني عنهم فحين هم رفضوا ينفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى وعصوا أمر رسولهم سيدنا موسى كريم الله رسول من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ورغم ذلك اتحكم عليهم بالتيه انهم يتوهوا في نفس المكان اللي هم موجودين فيه دوت وما يقدروش يدخلوا بيت المقدس ولا يقدروا يخرجوا من فلسطين كل ما يلفوا يلفوا يلاقوا نفسهم في نفس المكان طيب هيخرجوا مش قادرين يخرجوا ولا قادرين يروحوا اي مكان هياكلوا منين ويشربوا منين ما دي مشكله كبيره جدا برضه وربنا سبحانه وتعالى رحيم فربنا سخر لهم أسباب عجيبة الشكل أسباب لا تخطر على قلب بشر الدنيا شمس هم ما فيش بيوت يدخلوها فربنا سخر لهم الغمام السحاب السحاب ده فوق دماغهم يظل هؤلاء الناس في أي مكان يتحركوا فيه السحاب ده وراهم عمال يضلل عليهم ممكن ينزل مطر لو نزل مطر هيفضل لا خليك كده يفضل السحاب ده 40 سنة فوق دماغهم الغمام ده فوق دماغهم 40 سنة يظلل عليهم ولا يتركهم أبدا يعيشون في مكان في شمس أو في حر أو غير ذلك نعمة من ربنا سبحانه وتعالى نشوف الأدلة من القرآن دلوقتي دي النعمة الأولى طب دي نعمة الإيه الظل الحمد لله رب العالمين وده أغناهم عن السكن وعن أي حاجة وإن هم بقى يبقوا عايشين ومبسوطين ما فيش لا شمس عليهم ولا آه، حاجة نازلة عليهم ولا مطر ولا أي حاجة الحاجة التانية طب عايزين ياكلوا ويشربوا يعملوا إيه فربنا يسخر لهم المن والسلوى المن ده نبات كان بيطلع لوحده من غير ما يسقوا ولا يزرعوا ولا يعملوا أي حاجة ولا يعملوا أي مجهود المن ده عبارة عن شجر كل يوم يطل- الصبح يطلعوا يلاقوا كده مندي عامل زي ايه مطلع كده حاجه زي الندى كده الندى ده بتاعهم بتاع الزرع ده او بتاع الثمره ديت عامل زي ايه عامل زي الزبده المخلوطه بالعسل ده المن والسلوى طائر طائر معروف اسمه السلوى كانوا بيلاقوه حينما يجدوه من غير حتى ما يصطادوه ولا اي حاجه مجرد ما يقربوا له ويجي لهم حد عندهم يذبحوه ويشوه وياكلوا ومبسوطين اخر انبساط يبقى ادي الظ- الظل الحمد لله اهو الغمام والحاجة التانية المن والسلوى المن ده مثلا نقول هيفطروا بيه والسلوى يتغدوا بيه وممكن المن يتعشوا بيه حاجات كده ايه مناسبة جدا لحياتهم كان أكل جميل جدا في غاية الروعة الحاجة التالتة طب عايزين يشربوا يعني هم دلوقتي كلوا وعايزين يشربوا هيشربوا ازاي ربنا سخر لهم حاجة عجيبة جدا لا تخطر على قلب بشر لا كان في بقى خط أنابيب ولا كان في خط مياه ولا كان في آبار موجودة هناك مش عارفين يعملوا هيشربوا ازاي فربنا سخر لهم صخرة الصخرة ديت بيحطوها على الدابة أينما ذهبوا في أي مكان يقوموا منزلين الصخرة ديت وضربينها كده ضربة تروح مطلعة مية المية دي مية من أنقى وأجمل المياه الموجودة فيشربوا منها وينبسطوا وياخدوا مية منها آه، إيه، إذا كانوا يغتسلوا إذا كانوا شاف إيه المهم إيه ربنا سخر لهم ثلاث حاجات تعالوا نشوف الأدلة من القرآن قال جل وعلا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى يبقى ظللنا عليكم الغمام تمام وبعدين إيه؟ ظللنا ظللنا وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى الله اكبر طب بالنسبه بقى للصخره قال جل وعلا واذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه خد بالك بقى شوف بقى الجمال اللي في الدنيا هم كانوا 12 سبط 12 قبيله وكل قبيلة كانت تأنف إن هي تستعمل أدوات القبيلة الثانية أو إنها تشرب من نفس العين أو إنها تجتمع معها على طعام كل قبيلة تقعد لوحدها كده تاكل كل قبيلة تشرب من مكان معين فلما جه سيدنا موسى ضرب ال- الحجر فطلعت منه عين واحدة يشربها قال لا ما نشربش كده احنا تشقنا من الحجر ده 12 عين فكل قبيلة تشرب من عين شوف تخيل اللي يعني ال- ال- ال- ال- الطلبات الغريبه هم في فتره تيه فتره عقاب يعني خد بال حضرتك فربنا سخر بقى ليهم ان الصخره دي تطلع 12 عين قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كل قبيلة عارفة العين اللي هتشرب منها هي دي العين بتاعتكم اللي انتم هتشربوا منها تمر الأيام حبايب قلبي ويموت سيدنا موسى ولم يتمكن من فتح بيت المقدس وتنقضي فترة التيه فترة العقوبة وطبعا احنا لحد الان ما عرفناش مين هم ال- ال- الرجلان او ان هم الرجلان اللي هم قالوا الكلمات الجميله التي قيلت في السوره قال قام رجلان آه، كما قال جل وعلا في الايه آه، ال- آه، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين مين الرجلين دولت يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى يوشع بن نون لو تتذكروا حضراتكم ارجعوا معايا بالذاكرة كده إن شاء الله قريبا إن شاء الله نعمل لكم بقى إيه دروس قصص الأنبياء كاملة إن شاء الله تكون إن شاء الله أتمنى تعجبكم إن شاء الله سبحانه وتعالى الرجلين دولت يوشع بن نون وكالب بن يفنى كالب بن يفنى لم يذكر بعد ذلك انما يوشع بن نون هو الذي ذكر بعد ذلك ليه لان سيدنا يوشع بن نون ده انت فاكرين حضراتكم في سوره الكهف فاكرين لما سيدنا موسى راح يقابل سيدنا الخضر وكان معاه الفتى الفتى اللي كان معاه دوت هو ده بقى الفتى اللي هو يوشع بن نون ده تلميذ سيدنا موسى تلميذ سيدنا موسى الذي تعلم على يديه العلم والأدب والحلم والخلق والسلوك والمعاملات إلى غير ذلك فبعد وفاة سيدنا موسى مباشرة أكرم الله عز وجل يوشع بن نون بأن أقامه على بني إسرائيل خليفة نبيا بقى ملك ونبي في نفس الوقت فربنا كلف بقى سيدنا يوشع بن نون خلاص انت بقى جيت دور عليك انت بقى اللي قوم بفتح بيت المقدس يقول اهل العلم آه، منهم من قال ان هو كان لسه بني اسرائيل موجودين و- وتابوا الى الله سبحانه وتعالى ورجعوا فسيدنا يوشع خدهم وفتح بهم بيت المقدس ومقاله اخرى اظن هي دي الاوثق ان بقيت بقايا بسيطة جدا من الجيل الأول وأخذ أكثر الجيل الجديد بقى الذي لم يرى حياة الذل وحياة العقوبات دي كلها ودخل بالجيل الجديد عشان يفتح بيت المقدس لكن اشترط شروط جميلة جدا توضح على أنه هو قائد فذ ان هو ما بيهتمش بالكيف على ما بيهتمش بالكم لكن بيهتم بالكيف هو مش فرحان ان هيكون معايا في الجيش 20000 او 30000 او مليون انا يهمني يكون معايا ان شاء الله حتى 1000 بس يكونوا نوعيه تثبت وتصمد و... و... وتبعد عن الشبهات والشهوات وتحاول تتقي ربنا سبحانه وتعالى قدر امكانها علشان ربنا يكرمنا ويغنمنا الفوز في هذه المعركه ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان يوشع بن نون قال لا يتبعني منكم رجل لما جهز الجيش بقى راح يفتح بيت المقدس قال لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها ولم يبني بها بيقول ما حدش يجي معايا الجيش وواحد يكون بلغة العصر كده كتب كتابه ولسه ما دخلش بزوجته يعني مشتاق انه يشوف زوجته ديت ويعيش معاها لو واحد عاقد على امرأة ولسه ما دخلش بها لو سمحت ما يجيش معايا ليه قال لان هو في الجيش هيبقى قلبه متعلق بامرأته بحبيبته زوجته خد بالك ومشغول بيها وشغوف عليها ومشتاق للقائها فقال لا ده ما يجيش معايا خالص انا عايز واحد عقله وقلبه معايا في الجهاد مش عايز واحد مشغول عن عن عن الجهاد باي شيء تاني والنوع الثاني قال ولا أحد بنى بيوتا خد بالك ولم يرفع سقوفها واحد بيبني بيت مثلا دورين ولا حاجة يا دوب بنى الدور الأولاني وما رماش لسه السقف فخايف بقى على أولاده من البرد ومن الحر بقى وخايف على ثروته وخايف وخايف قال ده ما يجيش معايا لأنه طول ما هو معايا في الجهاد بيتمنى اللحظة اللي يرجع فيها عشان يلحق يرمي السقف عشان إيه يحافظ على بيته ويحافظ على أولاده ده ما يجيش معايا لأن ده قلبه مشغول بحاجة غير الجهاد في سبيل الله يبقى أول واحد ما يجيش معايا واحد كتب كتاب على واحدة ما دخلش بيها تاني واحد ما يجيش واحد بنى بيت والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ما يجيش واحد بنى بيت ولسه ما عملش السقف والثالث ولا أحد اشترى غنما وهو ينتظر ولادها ولا حد يكون اشترى صفقة غنم كتيرة كده والغنم دي حوامل ولسه هتولد فهو محتاج بقى يراعيها بقى ويشوف طلباتها وحاجاتها و- و- ما يجيش معاه لأنه هيبقى مشغول بالغنم التلاتة دول ما يجوش خالص ولذلك لما دخل معاه ناس قلوبهم كلها على قلب رجل واحد مهتمين جدا بالجهاد بالفتح بغير ذلك هؤلاء هم الذين كان الله عز وجل جعلهم سبب للنصرة ولفتح بيت المقدس كيف تم الفتح في عجالة سريعة جدا جدا في الثلاث دقائق اللي باقيين أو الدقيقتين ونص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح هنقول اللي حصل إيه الأول ونقول الحديث بعدها إن سيدنا يوشع بن نون لما جه يفتح بيت المقدس كان الكلام ده إمتى يا جماعة كان الكلام دوت يوم الجمعة يوم الجمعة طبعا صباح السبت خدوا بالكم هم يوم السبت ما لا بيقتلوا ولا بيعملوا أي حاجة ده عقيدة ده حاجة كده في شريعة بني إسرائيل إسرائيل ان هم ما يعملوش حاجه ابدا يوم السبت طيب هو دلوقتي يوم الجمعه وبعدين تضايفت الشمس على الغروب خلاص الشمس قربت تغرب لو الشمس غربت بينفصل الجيشان لان هم ما بيقدروش يقاتلوا بالليل مفيش انوار خد بالك وهيجي صبح يوم تاني يوم السبت لو الاعداء هجموا عليهم هيستسلموا هم هينضربوا لانهم ما يقدروش يعملوا اي حاجه ولا حتى يردوا على الاعداء لان ده يوم السبت فايه اللي حصل فنظر يوشع بن نون الى الشمس كان الكلام ده لسه بعد عصر الجمعه ولسه قربت تغرب كده فقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتاليين ولم تغرب حتى فتح الله عليهم بيت المقدس وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس وهكذا تم فتح بيت المقدس وإن نذكر بمثل هذا فنذكر بمثل هذا عشان نقول يا جماعة وسهل جدا أن يفتح بيت المقدس في يومنا هذا وفي عهدنا هذا لو عملنا اللي قاله يوشع بن نون وكالب بن يفنى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا دخلتموه يعني سبحان الله يعني أنتوا بس مجرد بس يعني يعني يعني مجرد ما تروحوا إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونفتحه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين محتاجين بقلوب راسخة ومحتاجين بقلوب قوية ومحتاجين بالصدق وإخلاص من قلوبنا إن احنا ليل ونهار بالله عليكم يا إخواني ندعي لإخواننا في سوريا المآسي والمجازر التي تعرض يعني على شاشات القنوات الإخبارية والله العظيم ما تيجي 10% ولا حتى 20% من اللي بيحدث لإخواننا في سوريا أنا غدا ليا لقاء إن شاء الله بعد درس آية وحكاية هنا في قناة الناس ليا إن شاء الله لقاء لمدة ساعة على قناة سوريا اليوم هنتكلم عن أحداث سوريا إن شاء الله وندعو لإخواننا وأحبابنا هناك ربنا يفرج همهم ويفرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته